احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد احبتي في الله اخواني واخواتي ابنائي وبناتي من المشاهدين والمشاهدات اينما كنتم نحييكم جميعا بتحيه الاسلام فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وبعد آه، بعد ان نحييكم نرحب بالعلمين الجليلين والشيخين الكريمين الشيخ ويدي غنيم بارك الله فيه والشيخ الدكتور صلاح سلطان مرحبا بكما في حلقه جديده ونحن نتحدث عن الاخلاص آه، وقد وعدناكم في الحلقه السابقه ان نتحدث عن آه، ما ليس من الرياء يعني موانع الاخلاص تحدثنا عن موانع الاخلاص في الحلقه السابقه ونحن نتحدث اليوم عن موانع الاخلاص في قضيه الرياء وما ليس من الرياء كونوا معنا ان شاء الله بعد الفاصل حتى نتحدث مع الشيخين الجليلين اهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا بكم مره اخرى ومع موضوعنا الجديد او ما- تكمله موضوع السابق في هذه الحلقه الجديده موانع الاخلاص ونحن نتحدث عن الرياء توقفنا في اخر الحلقه السابقه آه، وكان ال- فضيله الشيخ وجد غنيم يتحدث عن ما ليس من الرياء آه، اعمال كثيره آه، يصنعها الانسان ويظن من شده محاسبته لنفسه ان كان يعني صادق الايمان ربنا يجعلنا واياكم كذلك ان شاء الله ان يظ... انه يظن ان بعض الامور عندما يشكره او يحمده الناس على عمل ما يعني يدخل الخوف في قلبه يقول انا مرائي انا اشركت مع مع الله آه، غ- غيره في هذا العمل ولكن سوف ن- يعني نستوضح من شيخينا الكريمين آه، ما ليس من الرياء فنسال الله ان يفتح للجميع فتوح العارفين باذن الله. آه، شيخ وجدي مرحبا بك اهلا مرحبا الله يرضى عليك يا رب آه، توقفت فضيلتكم معنا انت في الحلقه الماضيه عن ما ليس من ال- ال- الرياء وكنا نتكلم- قض- نتكلم عن قضيه الشجره وريها والطفيليات التي تنبت حول الشجره وكيف نوقف هذه الافات او نمنعها بدايه الله طب اذا لم نستطع منعها بدايه ولكنها نبتت مم.
فماذا نصنع؟ يعني لتضع لنا روشتة علاج كده واحد اثنين ثلاثة كده وايه بطريقتك المعهودة الله يخليك.
وبكلماتك الصادقة المبتسمة. تفضل.
جزاك الله كل خير فتح الله لك وعليك يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين آمين.
اللهم آمين امين يا رب.
الحقيقة لما فضلتك آه، اتكلمت عن الشجرة والحشائش اللي حواليها اللي حواليها واللي بتطلع فبتاخد منها و- تشبيه جميل الحقيقة آه، يعني جسده القرآن في سورة البقرة في أواخر سورة البقرة نعم.
لما بيتكلم عن الموضوع الشجرة وال- وال- والنبات والربط بينه وبين الرياء والإخلاص فمثلا الله عز وجل يقول الذين ينفقون أموالهم م، ده مكان يعني عمل خير أهو.
نعم.
في سبيل الله الله طيب يبقى في سبيل الله ده الاخلاص ثم لا يتبعون بعد ما بينفقوا بقى أيوة.
ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا أذى.
ولا اذى يعني ما منش عليك يعني مثلا ايه آه والله انت عارف ده انا لولايا ما كنتش كذا كذا انت نسيت نفسك ولا ايه ده, ده انا ده انت لحم غ- كتابك من خيري م- م.
ده كده يعني من او اذى خد خدك ربنا بالسم الهاري مش الله لا الله حول الله.
ولا إيه قوة ده؟
الا بالله يا اخي مش عايز ده لطف الطبيعة دي.
لطيف نعم اه طبعا يعني نعم نعم فشوف شوف المنظر حتى وحش ازاي نعم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله الربط بقى ايوه رئاء الناس مم.
ينفق ماله رئاء الناس مم.
عشان الناس تقول عليه مم.
طب لو الناس ما قالتش لا والله مش هنفق عكس بقى ده كنت فضلتك لسه بتتكلم على ما ليس من الرياء أيوة.
والله الناس تقول عليا ما تقول عليا هو اللي طالع من ضميري قد كده خلاص انا قررت وانا قاعد كده في لحظه اطلع كام آه آه، خلاص طب الناس هتقول والله يقولوا ما يقولوا ما فيش مشكله زي فضيلتك مثلا رايح تدي درس آه.
قال لك ما فيش الا اتنين تلاته بس اللي حضروا الدرس آه، لا مش حد الدرس انا ماشي ليه ما تقعد ان شاء الله واحد والله لو جالك واحد بس نعم، نعم.
وتديله الدرس باخلاص اللي كنت هتقوله لألف مم.
يقوله لواحد الله أكبر.
اهدي كده بس شوف هنا القران يقول ايه كالذي ينفق ماله رئاء الناس مم.
طبعا ده اكيد لا ولا يؤمن بالله ولا يؤمنوا باليوم الاخر مش ممكن مم.
طب المثل بتاعه ايه بقى مم.
المثل بتاعه كصفوان صفوان يعني حجر املس اه نعم عليه تراب نعم.
انت بيتهيأ لك لما تبص يعني فضلتك كنت بتقول ان ال- ان الشجر بينبت بالماء وبالتربه نعم، يعني نعم.
في تربه ولها نعم.
وتنزل فيها ميه تحط نعم.
البذره تمام.
هتنبت.
تمام.
بس ايه اصلها ثابت لازم يكون لها جدر مم. مم.
لا ده صفوان يعني حجر املس مش ارض زراعيه مم.
بس انت مش واخد بالك منه عليه تراب مم.
فانت يتهيأ لك انك لو حطيت البذره ورويت هينبت مش ممكن نعم.
ال... الت... طب ايه اللي كشف ده ده مستور ده عليه تراب الحجر الاملس ده أ- جا- نزل عليه مطر المطر عمل ايه زاح التراب يعني انا ظنيت انها تربه خصبه لانبات خير اه فاذا بي اكتشف الحقيقه المره ايوه إذا كما يقول ال- ال- الشاعر العربي سوف ترى اذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار وهو بالظبط.
اكتشف في الآخر أن ده في لا فرس ولا يحزنون تمخض الجبل.
اه لا ولا فار اه فهو تمام.
الفار تمام.
بالظبط فانت شفت تمام.
اللي هنا ال... ال... الاملس ده ال... ده املس ما, ما ينبتش ده مم.
بس كان متداري بشويه التراب أص... نزل عليه وابل خلاص آه، نزل عليه مطر ها آه، كشف حقيقته ظهر الأمر على حقيقة اهو ده المرائي هات العكس بقى آه.
التاني بقى المخلص في عمله أيوة.
كمثل جنة بربوة أرض.
الله أكبر آه.
ها. ان لم يصيبها وابل ما جاش عليها مطر أيوه فطل أيوة.
عارف الطل اللي هو بتاع الصبح ده صوت اللي- الندى الجميل الندى ده.
الجميل ده نعم، الندى بس ده الجميل.
ما ي- أشجر أصابها وابل فآتت أكلها أكلها.
ضعفين تمام، بالظبط تمام.
فان لم يصيبها وابل وابل فطل فطل الحد الأدنى موجود يعني حتى الطل ينبتها آه، طبعا شفت الاخلاص بقى هي دي.
لأنها تربة صا... يعني صالحة للزراعة الله وقلب صالح لغرس شجرة الإخلاص فيه.
الاخلاص اه تمام جميل جميل آه.
طيب هذا الكلام دكتور صلاح يقودنا الى قضيه ال ال ال ال زي ما يقول العلماء الحصول على براءه الخروج من الحول والطبل السلام
اهل العلم يقول لنا كده نعم.
علمونا ان الانسان يحصل على براءه زي براءه الاختراع مم.
بس الخروج من الحول والطبل نعم اللي هي اللي هي الاطار الوحيد لقضيه الاخلاص نعم.
اللي هي يعني قضيه ان ما ليس من الرياء آه، ولكن لا يزداد الامر احسن تتعود الاذن الثناء تكون مشكله اخرى نعم نعم عندما يفتقد يعني الثناء ربما يهتز آه، يبقى في عمله موضوع.
طب الله في ايه و- ف- ف- ف- ما فيخلق تشكرنيش ليه؟
فده كلام مش طيب برضه نعم.
فمش عارف يعني ندخل على الموضوع ده ازاي كده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله تفضل معاك.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من والاه وبعد فيعني أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات حياك الله.
ونحن في روضة من رياض الجنة نعم مع أستاذنا الكريم الشيخ عمر عبد الكافي وأخونا الحبيب آه، الشيخ وجد ونيم نعيش يعني قضية الإخلاص ما هو من الرياء وما ليس من الرياء الحقيقة أن التجرد من الحول والطول أن العبد لا يرى أبدا أن له أي درجة من الإمكانية أن يقدم على خير إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله الله سبحانه وتعالى وإن يردك بخير في سورة آه، يونس نعم، نعم.
وإن يمسسك بخير في سورة الأنعام نعم نعم نعم.
يعني هنا الحول والطول كله بيد الملك سبحانه وتعالى هو ليه لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم كنز من كنوز الجنة تمام الإنسان فعلا إذا أراد أن يجرد الإخلاص الإخلاص لا يروى بشجرة فجأة كده أقول أنا الآن مخلص لا.
نمري الذكر الذي يجعل ينقي الحشائش حول الله قضية أكبر.
الإخلاص نعم.
فيجعل الإنسان لا يرى خيرا إلا منه ولا يرى بلاء إلا رحمة منه ايضا ف- ف- فيتحول الإنسان إلى تجريد الحول والطول كله الله.
لله سبحانه وتعالى سورة التوبة يقول الله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا بس في معنى جميل في النص ايوه هو مولانا سبحانه وتعالى طب الأثر العملي الذي وعلى الله يتولى.
فليتوكل آه.
الذي يتولى امرنا آه هو متولى أمرنا ماشي.
وبعدين سورة الأعراف إن ولي الله الذي آه.
الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فالإنسان يتجرد من الحول والطول ويجعل فعلا رجاؤه كله في الله تبارك الله وتعالى أكبر.
شكره كله لله عز وجل الله أكبر.
فلا يرى إن ثناء الناس ولا آه، آه، آه، ما عند الناس أو عدد الناس الذين يسمعونه أنا أذكر هنا قصة لوالد واستاذ لنا رحمه الله الدكتور يوسف عبد الرحمن رئيس أوه.
قسم الفسيولوجي طبعاً.
في جامعه القاهره طبعا طبعا دعوته إلى محاضرة في جامعة القاهرة نادي هيئة تدريس عن الألم نعمة من الله مم.
أنك تشعر بالألم عشان كده السرطان نعم، نعم نعم بلاء م- الإنسان نعم، يعني نعم.
يفتك به ولا نعم.
يدري فترك معمله آه، آه، ما آه، شاء الله.
وكان يعني يأتيه أيوة.
الناس من كل نعم، جانب نعم.
لكي يأتي ليحاضر فوجد خمسة فقط لا، لا.
فقال آه، يعني خمسة دعني أذهب إلى معملي ونؤجلها إلى مرة أخرى فوافقت لأن كان يعني أستاذا شكله كبيرا مرعب. نعم، نعم.
وانا نازل على السلم قلت له استاذنا آه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث النبي وليس معه احد يبعث النبي ومعه الرجل ورجل وب- يبعث النبي ومعه الرجلان نعم ويبعث النبي ومعه الرهط واني لارجو ان اكون اكثركم تابعا يوم القيامه نعم والله اشهد رحمه الله تعالى الله عليه.
كنا على السلالم نازلين مم.
من نادي هيئه تدريس في الدقي فاذا بي يستدير ويرجع قال والله يعني مثلي شوف التجرد بقى الله بيحاول أكبر.
يحاول نعم، استاذ نعم.
كبير نعم نعم يقول مثلي يبعث النبي وليس معه احد وانا عندي خمسه واتركهم الله لأذهب إلى معملي لابد أن أتجرد لله وعاد وذهب وحاضر الخمسة وإذا ال- العدد يتكاثر بعده لا يقبلها آه.
الا قلب مخلص نعم لا يقبلها ولا يرتضيها الا قلب مخلص نعم، نعم.
والا لو دخلت عليه النباتات الطفيليه من ال- الغرور و... و... والعلم و... و... والتنزل من علياء العلم يعني ده, ده نعم.
كلام سبحان الله والله هذه المحاضرة من أكثر الله المحاضرات أكبر.
التي لها أثر لي في قلبي إلى سبحان الآن الله، الله وفي أكبر.
كل قلوب الناس لأن الله أكبر.
الإخلاص ده هي كده.
جعل كلماته نورا تمام يعني يقذفه الله في في قلوب جميع الحاضرين ولذلك دكتور نعم.
صلاح العلماء الكبار كانوا يقولون سبك العبوديه آه.
اه سبك العب- كانها كانها تسبك يعني تت- نعم.
تت- آه في كي في كير الامتحان يا سلام.
الكير نفسه بتاع الامتحان ده لاخراج الخبائث نعم فاما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فيمكث في الأرض.
لابد من ان ان تسبك ال- ال- العبوديه تدخل في في, في الكير بتاع ال- بتاع الامتحانات الابتلاءات ابتلى بايه؟ بان يقلل من شان العظيم ولد نعم.
كبارة وسبحان الله العظيم نعم.
آه، سبحان الله رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من هذا فصبر خلاص.
وهذا كلام ال- ال- ال- الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم نعم.
سبحان الله يعني هي القضية مش, مش, مش, مش مسألة إيه يقول عمر بن الخطاب يقول لقد كان أبو بكر متعبا لمن بعده نعم آه، أت- لقد أتعب أبو بكر من بعده لقد وال- أتعب اه وال- وال- وال- والعقاد يعلق تعليق لطيف يقول ايه وكان عمر اشد اتعابا كان تعليق جميل يعني سبحان اه الله، اه, آه ما شاء طبعا الله.
لان لان, آه، حط- جديدة لأن دي.
اه و- و- وح- جديدة وح- دي، صحافة.
وحفيده وحفيده آه، عمر بن عبد العزيز لما في الحلقه الماضيه كنا نتكلم عن الجليس الصالح ايوه لما قسم شوف الورع شوف الاخلاص لما قسم عنده طيب وعطور بيت المال وضع يده على انفه قالوا ماذا تصنع يا امير المؤمنين؟ قال ولا يستفاد منه الا برائحته يا ففي سلام.
ال- ال- ال- العالم الرباني او الناس اللي عايزين يسلكوا طريق الاخلاص مش يكتفوا بقضيه الش- الشيخ صلاح يقول ده حلال وده حرام ده عوام الناس عوام الناس يقول هذا حلال وهذا حرام لا في الورع.
مرحلة الورع ترك ترك ما لابد منه خشيه ان يقع حذراً.
ما فيه بد نعم يعني يعني ترك 99 باب من ابواب الحلال خشيه ان يقع في الباب اللي فيه ال- اللي فيه الحرام يفتح نعم.
يفتح طيب شيخ ودي هل انا لما احمد على عمل يعني مثلا واحد يقابلك في الطريق والله يا شيخ ولد الله يرضى عليك يا ما, ما شاء الله علمتنا وبتاع نوازع النفس قد تحدث الانسان احيانا خد بالك مم.
طيب هذا الحمد كيف اصده نفسيا بحيث انه ما يكونش عليا بالناقص يعني انا مش عايز هذا آه.
هذا الذم أو هذا المدح يعود ذما علي مم.
في الاخره انا عايزه انا عايزه يعني يكون في مكانه اضعه في بوتقته الحقيقيه مم.
وليوضع في اناء اخر حتى ربما يستنبت من عجب او او او او, أو وهذه وهذه مصيبه لانه اخفى في دم ابن ادم من دبيب النمل الشرك اخفى من آه، دبيب و- و- و- النملة و- السمراء و- ور- ور- والرياء من اول عناوين الشرك بالظبط نعم اخفى من دبيب النملة السوداء نعم.
على الصخرة الصلباء في الليلة الليلة نعم الظلماء تفضل فتخيل مش بقى باين، الناس.
مش باين.
بالظبط، مش باين اه هو في الحته دي الحقيقه برضو الرجوع الى النفس مهم جميل.
جميل. جدا جدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ختمنا في الحلقه السابقه حديث صحيح يقول آه، لما سئل يا رسول الله ارايت الرجل الذي يعمل الرجل او المراه الرجل ارايت الرجل آه، هذا آه، اللي آه، انا آه، انا وقعت عليه الروح.
دايما ال- اه دايما خطأ انا الرأي.
بطيء. ارايت الرجل اه مم.
ده مفعول به منصوب بالفتح الله اكبر آه.
ما شاء الله ده، عليك آه، او المراه يعني عشان برضه ما هي يحدش راجل يعني آه يعني, يعني دايما الخطاب في ال- ال- الرجال والنساء تبعا لذلك النساء يعني.
مستورات في الرجال الاصل في المراه الستر وده بيسموه تغليب جنس الرجال على جنس النساء ارايت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه يعني الناس بيشكروه عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن بشرط ما تبقاش انت متطلع ليها ان جت جت انا ما قلتش للناس اشكروني انا عملت العمل ده لله وخلاص فالناس يعني بتشكره أنا- يعني انا غير منتظر لا لا لا لمدح منتظر ايه أحد.
بقى ده انت لو منتظر يبقى انت خلاص يبقى ما- لا لا ما- لا ما- طلعت ما- طلعت بره خلاص بقى بدليل لو ما عم... ايه مش هتشكروني طب ما فيش خلاص ما مش هاجي لكم تاني مم.
الله الله ليه كده ما هو انا ودي- ودي بستنى.
لهجه ودي لهجه الشواذ ده اغلب الموظفين يقول لك انا العلم يا سيدنا الشيخ انا في الوزاره دي المؤسسه دي انا الشمعه التي تحترق الله وتضيء أكبر.
الاخرين الله اولا أكبر.
طول ينزل من طب نظرك احترق بقى محترق انا سبحان الله احترق براحتك.
طلعت انا اشيل كربون سبحان الله.
ولذلك ال- الايه اللي كنت حضرتك بتقولها في سوره التوبه ايوه قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا ل- لنا ده انا انت ركزت على هو كتب مولانا علينا.
الله ينور عليك اه اه لنا مش علينا الحمد الله لله اكبر انا صح اه لا- هذه هذه لنا.
لنا. آه، ده ربنا لخيرنا.
كاتب لخي- لنا.
لخيرنا بالظبط دي مش حقيقة.
مش علينا لخيرنا اه نعم.
فهي بس النقطة دي نعم.
طيب انا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك عاجل بشرى المؤمن مم.
سورة يونس مم.
الا ان اولياء الله مم.
اولياءء الله مم.
ما قال- ما قالش اسمائهم لا لا اولياء الله اه ايوه صف- وصفهم بالصفة نعم.
مش بالاسم خلي نعم، بالك نعم، لان في ناس تقول لك لا اصل هم فلان وفلان وفلان وخلاص لا، على مفيش- كده انت مفيش مين انت فلان، مفيش انت حاسبها انت فاكر نفسك من اولياء الله ولا عايز تبقى من اولياء الله انسى الكلام ده ليه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم مم.
ولا هم يحزنون مين مم. أيوة.
الذين امنوا ايوه وكانوا يتقون يبقى وصفهم بالايه آه.
بالعمل مش نعم.
بالاسماء لا لا لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي مم.
الاخره نعم ايه البشرى بقى دي الله ان الناس اهو الناس تذكرهم بالخير ما نعم.
هم مش مت- مش متطلعين نعم.
اتنين يروا الرؤيا الصالحه مم.
فتتحقق مم.
يعني يشوف رؤيا ويقول سبحان الله انا المنظر ده شفته قبل كده على فكره هيحصل دلوقتي كذا كذا سبحان الله حصل اهو الله ده المنظر ده كاني شفته دي مم.
بشرى من الله بس ما يقولش نعم ما يقولش للناس ان هو كذا وكذا وكذا ودي حسن ذكرى الدار الله يعني الله آه، يذكرون- بالضبط ما شاء كده.
الله.
يذكرون بهذا آه، آه، لا.
نعم طب- نعم بصراحه عزيزي آه، الشيخ.
يعني الحقيقة عندي إضافة ل- لما قاله أخويا الشيخ وجدي أن أول ما الإنسان يتلقى الثناء آه، على طول لابد أن يعود إلى احتقار نفسه و- و- والظن يقول أنا عندي تقصير كبير لا تجاوب مع هذا الثناء و- وفورا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما لا يعلمون آه.
واجعلني خيرا ما أيوة، يظن.
أيوة، أيوة.
آه، يعني تمام ال- ال- الإنسان المبادرة ب- هو بيبقى عمال يقول آه، آه.
والإنسان عمال يردد هذا الكلام نعم.
اللهم اغفر لي ما لا يعلمون الله أكبر.
والذهن أن له تقصيرا في حق ربه سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا الله الله اكبر فهو الكريم يسترنا ثم اجعلني خيرا مما يظنون الأمر الثاني ايوه أن الإنسان يبادر أيضا يعني بطلب النصيحة مم.
يقول له يعني أخي والله لو نصحتني آ- آ- أكون لك من الشاكرين بارك الله فيك ثم إذا استوى عنده المدح والذنب.
وال- وال- والنصح خلينا نقول النصح وليس طيب.
الذنب طيب ال- النصح والثناء آنئذ فعلا قلبه في عافية من فضل شبهة الله.
الرياء مم.
إنما إذا عوفي خلاص أحب الثناء عفوا.
وكره النصح من الناس آنئذ لابد من المراجعة لهذا القلب الذي يتلقى الثناء ب- ب- بشيء من الانبساط مم.
ويتلقى النصيحة بشيء من الانقباض ايوه آنئذ القلب فيه مشكلة لابد أن يبادر أخونا إلى نعم.
اقتلاع الحشائش حول شجرة الإيمان والإخلاص الله اكبر ف- ما نعم.
شاء الله عليك ما شاء الله ولذلك نعم.
احد الصالحين من جيل تابع التابعين كثره من الناس ياتون اليه كل يوم كل يوم كل يوم فخشي على نفسه مم.
فقال يا رب انت تعلم انهم يقصدونك انت ولكنهم وجدوك عندي يا الله.
سلام.
بس عشان سبحان آه، الله.
آه، آه، آه، نعم، آه، نعم، آه.
نعم.
نعم.
و- نعم.
لك طيب شيخ وجدي ال- ال- ال- العلماء الكبار علماء القلوب يقولوا ان يعني حقيقه الاخلاص ما احنا عشان برضو نتكلم عن افات الاخلاص والرياء نتكلم عن آه.
حقيقته اه يقول تسليم ما دون الحق الى الحق تسليم ما دون الحق الى الحق اي شيء العالمين يعني هو رب العالمين أيوة.
اسلم العالمين لرب العالمين مم.
فانا المسلم العالمين لرب العالمين تظهر لي حقيقه او تم تثمر شجره الاخلاص لان وان الى ربك المنتهى انا مالي انا بالناس انا مالي ولا الناس مالي ولا الناس الحسن البصري قال ايه نزلت من بطن امي وحدي مم.
وان مت اموت وحدي وان دخلت القبر ادخل وحدي فان حسبت حسبت وحدي ثم اخرج يوم القيامه اقف بين يدي الله ليسالني وحدي فان ذهبت الى الجنه وحدي وان ذهبت الى النار وحدي فمالي وللناس الله انا في الاخر المشكله رايحه على فين؟ علي انا آه نعم علي انا ولذلك اعجبني احد علماء النفس يقول لابد كي اتوازن في الدنيا لابد ان اصطلح معي انا آه.
ها صار مع إذا نفسي.
ما ف- فقد الشيء كيف لا يعطيه يعطيه الله آه.
هو هو السلام ان لم يعم النفس هل يعم العالم ابدا يعني السلام العالمي هذا كيف ياتي من سلام أيوة.
النفس أيوة.
انا اسلم مع نفسي اسلم مع زوجتي مع اولادي من الاسره العائله الم- المدينه الدوله العالم لذلك هو- هو- ليه ليه مفقود السلام العالمي؟ لانه مفيش سلام مع النفس صحيح لان السلام غير موجود ما بين المخلوق والخالق نعم.
فكيف انا اسلم ما دون الحق الى الحق إلى الحق.
يعني ازاي اوصل لدرجه ايه ان يعني جاء جاءتني البليه مرض مم.
ضنك في الرزق ناس اساءوا الي بذاءة لسان فوض ناس خاضوا في الأع- في العرض مم.
طيب انا من من, من ضمن ال- الاسلام بيوح لي ان ارد ها الاسلام قال لي رد ما- ما- عدل طب الفضل لا لا لا خليهم لله زي ما بقول دايما ايه انت عايز تقطع لفلان اصبعه مم.
اتركه لله يقطع لك يده سبحان عايز تقطع ايده اقت- اتركه لله يقطع ذراعه الله عايز تقطع ذراعه تركه لله يقطع خبره خده خلاص يريحك منه تمام كده ايه ده يعني دع الله ينتصر لك الله ودي قضيه تسليم الحق تسليم.
الى الحق آه.
طيب يعني ك- كيف اوصل للدرجه دي؟ ما ده من من ضمن آه، امارات الاخلاص ان انا كل شيء الله عز وجل الله انا لما اجيب محامي شاطر وياخد 100000 و200000 و- وده عم اقول للزوجه خد بس ده المحامي ده ما شاء الله هيجيب البتاع وه- الحق وده لا, لا انا عايز اذهب الى و- ايه الله وكيلي الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله حسب الله ازاي إز- ليه احنا ما بنطرقش هذا الباب؟
فتح الله لك وعليك اه ازاي ازاي انا عاي- انا عايز أخل... اقف على الباب ده وندخل دخلنا شيخ عبد الله يبارك.
الله يبارك في عمرك يا رب الله يبارك. ادخلنا أدخلنا. هو تأسيسا على كلام أخويا أبو خالد بقى المرة دي يعني آه إن فعلا لما حد بيمدحني بي- بيمدحني أنا شخصيا بعمل كده أقول على طول عشان ما يدخلنيش الكبر بقى وبتاع. وما توفيقي إلا بالله بس جميل.
اللي هو بقى اغفر لي ما لا يعلمون أنت وفقت صح وما شاء الله بقى. بس مش بإيدك مش بتاعك إيه يعني الموضوع هو هو الله سبحانه وتعالى طيب.
ل- ونتوج بقى الكلام بتاع أيوة.
حضرتك بقى ايوه ولله غيب السماوات والأرض سبحان سورة الله.
هود في آخرها أيوة.
وإليه إليه اليه سبحانه.
يرجع الامر كله فكر فيها كده مم.
آه طب ما فيش حاجه ليا انا كده يعني مثلا انت مين الأمر انت كله آه.
انت مين انت انت مين انت انت لولا قدره الله سبحانه وتعالى ولا لولا فضل الله عليك ونعمه ربنا عليك سبحان الله ده احنا شايلين النجاسه في بطننا ده لو ريح بس وقف في بطني شويه لو الامعاء اتش- خلاص خلصت سبحان الله فلازم الاستشعار ده يا مولانا نعم نعم ان ان انت مالكش فضل خ... إن الفضل لله سبحانه وتعالى الامر كله راجع لله عز وجل نعم.
آه، واليه يرجع الامر كله انما امره اخر سوره ياسين اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون تمام فيك... كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت ملكوت كل شيء كل شيء كل شيء واليه ترجعون ففي الحته دي بقى نتوجها مع النقطه اللي فضلتك ذكرتها وركزت عليها شويه ان انا اتخلقت لوحدي آه، هبعث لوحدي أعمل تمام، تمام، لوحدي تمام.
لوحدي أنا- أنا- لوحدي اه قضيه انا أنا بس أنا- سوره الانعام أيوة.
ولقد جئتمونا فرادى فرادا آه، آه.
ما هو المشكله هنا في ايه اما اجي انا اعمل معصيه او اعمل حاجه غلط او ما اقول ايه آه لا ما تعملش كده ليه هو انت بس اللي بتعمل كده طب ما الناس كلها بتعمل كده اه طب تعرف فلان اه وفلان اه وفلان اه ولذلك بيسموها انس المعصيه والعياذ بالله آه. الف المعصيه انس كمان أنس، يستأنس بيها اه كمان.
بيستانس آه. مم.
يعني انا مثلا والعياذ بالله عايز اشرب حشيش لما اقعد اقعد لوحدي كده اشرب حشيش خلي واحد عايز يشرب.
يعني لو حد مثلا ولا حاجه الواحد ده ما بيحبش حاشاك.
يضرب بنفسه يعني آه.
حاشاك يا شيخ واد.
لله أنا- عشان كده بقول بعوز والعياذ بالله يعني آه.
لكن لو انا قعدت لوحدي أيوة.
لو انا قعدت لوحدي استتفه نفسي ايه اللي انا بعمله ده ايه اللي عمال احط فحم وب- واقول له ايه ده انت بتعمل ايه يا وجدي بتعمل ايه هقول لنفسي كده انما لما احس ده لو في حال ده لو في حاله يقظه يا شيخ ويلي لا والله مش يقظه حتى يا استاذنا واحد صحيح.
بي... لازم يشوف ايه انت بت... ايه اللي بتعمله ده إزاي؟
انما هو عشان يهرب من دي آه.
يعمل ايه لازم نقعد كلنا مع بعض يخمس.
عشان يبقى ايه اه خد وبعدين اما اجي اقول لنفسي ايه الهيافه دي طب ما اروح رهيف اهو آه، طب ما اروح رهبل اهو طب ما اشوف ده أنا- أنا- أنا- مش انا بس اسمها انس المعصيه ان المصائب يجمعنا المصاب- المصابين آه.
بطريقه اخرى المصائب نعم، نعم.
المصابين.
فهنا بقى ولقد جئتمونا فرادى فرادى فرادى، نعم.
انا بقى نعم.
حتى لو كنا قاعدين والعياذ لا بالله خلاص بقى فرادى انا هبعت في الاخر الواحد لما يجي ربنا يحاسبنا وليه طب انت يا ربي بتحاسبني ليه طب ما هو فلان فلان جاي دوره وفلان جاي دوره ورحم الله الامام علي بن ابي طالب عندما قال عندما سئل كيف يحاسب الله الناس جميعا على كثرة في عمل.
ساعة واحدة ازاي هم كتير قوي قوي كما قال كما يرزقهم في ساعة واحدة نعم الرزق كله بيتنزل في لحظة والحساب كله كده طيب يبقى دي سورة الأنعام ولقد جئتمونا فرارا كما خلقناكم أول مرة جميل.
وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم مم.
وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم مم.
أنهم فيكم شركاء نعم.
لقد تقطع بينكم مم.
وضل عنكم ما نعم.
كنتم تزعمون نعم.
هات سورة مريم إن كل من في السماوات والأرض رب إلا آتي الرحمن عبدا موجودة لحد كنت بتتكلم تمام، عن تمام.
عصاهم.
لقد آه.
أحصاهم.
لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم وكلهم آتيه يوم يوم القيامة.
القيامة فرد فردا نعم نعم نعم فردا نعم من هنا بقى ننطلق من هنا ازاي اه نعم.
من, من هذه المنطلق بقى ان انا دلوقتي وجدي لوحدي طب ابويا وامي يفر المرء من اخيه وامي وابي وصاحبتي زوجتي وبني الله ايه ده واحد ايه ده انا انا انا فين انا مين انا ها انا مبعوث لسه بح- بحفر قبري وطالع كده في الاخره وبعدين طالع ابص الناس كلها ماشيه حواليا وما- مين ده ما شا- طب فين انا أقول- ما فيش تقول ما فيش يو- كانهم الى نصب يوفضون نعم، نعم.
سوره المعارج خش نعم.
كده على طول ها مم.
وبعدين زي ما قلت حضرتك سوره النجم وان نعم.
الى ربك منتهى.
المنتهى سوره الانشقاق يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فملاقيه طيب يبقى انت رايح اهو ها ايه بقى انت عملت ايه هنا بقى الحديث البخاري ومسلم ايوه يقول صلى الله عليه وسلم من سمع مم.
سمع الله.
سمع.
سمع الله به مم.
ومن يرائي رأى.
يرائي الله به يعني ايه من سمع يعني بيعمل العمل رياء للناس يوم ربنا يفضحه مم.
مش انت كنت بتعمل للناس اه مم.
يا ناس الر- الراجل ده كان بيعمل ليكم مش بيعمل ليا انا خذوا اجركم ممن عملتم بالظبط نعم.
وهنا هتقول حضرتك يا ريت الحديث بقى اللي هو آه.
الصحيح ان اول ثلاثه يقضى عليه آه.
لكن هنا من يرائي مم.
يرائي الله به مم.
ربنا مم.
يكشف ستره مم.
والعياذ بالله والعياذ اه بالله.
يكشف ستره لان هو كان متداري مم.
آه عامل عمل والناس كلها اه طبعا ده مش ده لأن- آه مم.
اطلع بقى مم.
ومن من سمع سمع الله الله به.
به ومن يكشف ستره يرائي- ومن أيوة.
يرائي رأي.
يرائي الله به والعياذ يعني ربنا يفضحه على رؤوس الاشهاد والعياذ بالحديث بالله.
بقى الطف يا لطيف الطف يا لطيف طيب دكتور صلاح احيانا من افات الاخلاص وموانعه ان تساق النفس الى الله كرها نعم.
طب اسوقها كرها ولا اسوقها طوعا ولا مره طوعا ومره كرها او المنتهى انت هتساقي هتساقي نعم.
يعني يعني كيف حديث النفس الى النفس نعم.
يعني حدثنا عن النفس أكرمكم الله.
الله عليك الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض قال تأتي طوعا أو كرها آه.
قال لها ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طيب.
طائعين دون فقضاهن تكليف.
سبع سماوات آه.
أوحى في كل كل سماء سماء أمرها أمرها.
وترتبت المسائل كلها تمام، وتسير تمام.
بنسق الطاعة رباني.
عمي، الطاعة طاعة العمي، لله الطاعة سبحانه المبصرة وتعالى. نعم.
الطاعة المبصرة يبقى الإنسان نعم.
لأنه مبتلى لنبلوكم أيكم أيوة.
أحسن عملا نعم.
الإنسان إذا كان بعيدا جدا عن الله عز وجل مم.
فيحتاج إلى عملية الإكراه هذه اللي هي عملية مجاهدة النفس وحملها اللي هو وأما من آه، آه، من من خاف مقام ربه ونهى النفس عن آه، الهوى آه، آه.
النفس اللوامة آه.
يقول لا، قفي عند هذا الحد أنا سأفعل كذا فيتحول ال- هذا الإنسان من البعد عن العطاء لله سبحانه وتعالى والقيام والصيام و- مم.
و- والتجرد لله عز وجل ان الان صلاه الفجر بدات تبقى في وقت مبكر الساعه 4 أيوة، صباحا أيوة، أيوة.
فاربعه الا شويه او ثلاثه تثقل- شويه تثقل.
تثقل النفس يوم الانسان يكرهها على القيام مم.
قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله وهنا سيظهر الناس يعني اللي بدا معانا في الحلقه والحمد لله اعداد آه، كبيره آه، والله.
ندعو الله ان يتقبل منا يا ومنه رب وان إن شاء يزيده الله خيرا بإذن إن شاء الله آه، ان هو فعلا اكره نفسه في الاول لكن يمر الان بمرحله اكراه جديد مم.
لكن يجي عليه وقت خلاص من ذاق عرف مم.
ومن حرم انحرف كأنه لا كأنه- يستطيع الا ان يقوم لله الله.
عز وجل تتحول تتحول مرارة ال- الطاعة إلى حلاوة طبعا وحلاوة المعصية إلى مرارة صحيح هو ده الذوق الحقيقي طبعا آه، طبعا هو يذوق خلاص، يعني آه.
ثلاث من كنا فيه وجد بيننا حلاوة مم.
الإيمان في مم.
قلبه حلاوة. آه.
ذاق طعم الإيمان آه.
من رضي بالله ربا نعم.
وبالإسلام دينا نعم.
وبمحمد صلى الله عليه وسلم من نعم، رسولا نعم، نعم.
النظرة سهم من سهام إبليس نعم، يبقى نعم.
هو بيستلذ المعصية في النظر جميل جميل وبعدين يأتي عليه الوقت نعم.
اللي يرى لذة الإيمان في قلبه أوسع له من كل الله يعني أكبر.
جمال الدنيا كلها مم.
لأنه ينظر إلى جمال الملك سبحانه وتعالى مم.
وجمال ال ال الإيمان ونقاء الإيمان في القلب آه.
النظرة سهم من سهام إبليس من تركها مخافة ربه مم.
أبدله الله إيمانا أيوة.
يجد حلاوته في قلبه الله اكبر نعم.
نعم. ولذلك مقوله ال- ال- ال- في الم- في- فيما اثر عن عن صح عن الصحابه ان من اراد انيسا فالله يكفيه نعم ومن اراد ومن اراد جليسا فالقران يكفيه نعم ومن اراد الغنى فالقناعه تكفيه نعم ومن اراد واعظا فالموت الموت يكفيه يكفيه.
ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه صحيح سبحان الله صحيح.
فتحت له ابواب الخير صحيح.
سبحان- لا، لا، ربنا فمن يهديه من بعد الله الله.
من من من سبحان لان ربنا امسك رحمته عنه نعم.
لانه سبحان طيب ابو احمد انا كنت عايز ادخل مدخل بعد ادخل إذن يا أخوي.
حضرتك. الله يعزك في في حته الاخلاص وترك الرياء لل- لل- أيوة.
للعمل ده انا بق... ده تصوري بقول كده ما اعرفش حضرتك هتوافقني ولا لا من الامور اللي تقي الانسان الامراض ايوه ومش الامراض القلبيه والله الامراض الحسيه ايوه كمان الامراض مم.
الحسيه الاخلاص لله الله أكبر.
انا يعني هتفكر في النقطه دي شويه ازاي خليني مثلا انا بعمل لله لو انا بعمل لله م.
وقعدت احسن الى جاري 15 سنه م.
او 20 سنه وبعدين قلب اصله معايا وراح اشتكاني في البوليس وبهدلني م.
وجرجرني وعمل وسوى واذاني م.
لو انا بعمل لله ايه الاثر والله العظيم ولا حاجه ليه وانا مستني منه مم.
انا بعمل لله سبحانه وتعالى ها؟
مم.
طب العكس بقى عشان نشوف الامراض بتيجي منين مم.
انا كان معايا اخ في المرور الله يبارك له يا ربي ظابط يعني وبعدين بيقول لي ان ان معظم الحوادث هنا مم.
الحوادث هنا خطيره الحقيقه آه، يعني بيقول لي ربنا يحمي معدل ابنائنا خطير وبناتنا معدل خطير يا استاذ نحن نحن ندعو كل سائق السيارات ان يعرفوا ان للطريق حقا الله اكبر الطريق له حقوق اه وهو معه عقد بينه وبين المؤسسه التي اعطته هذه الرخصه ايوه يجب ان ينفذ بنوده والا هو عاص لله ليس عاص للقانون بالظبط كده لانه عاص بيتهور لله.
لا طبعا لانه بي- بي- بي- يروع الامنين اه هو ال- ال- الاخ الفاضل ده بيقول ان كل المخالفات اللي مسكتها مم.
ها مم.
ما كانوش متعمدين بيقول الغريب يعني ما كانش حد متعمد انه يكسر اشاره آه.
انه يدخل في ممنوع قلت له امال ازاي قال لي الناس في هم الناس في هم ناس مهمومه مم.
فدخلوا ايه اه, آه ده انا آه الله ده البوليس والله حذر معلش مش عارف. فبيقول حتى اتكلموا عن حته الهم دي الهم الهم ده اصلا جاي منين ما هو من هنا ما هو ده مرض اه بالظبط المرض ده ده جاي منين مرض آه.
انا لو مش بعمل لله ها بعد 15 سنه واحد يأذيني وانا بأحسن ليه 15 سنه لو مش بعمل لله بقى مم.
ده انا لو كنت عملته في كلب كان تمر ده انا لو كنت عملته في حيطه كان خساره في ايه يا ريتني ما كنت انا ده انا غل... بص بص انا ده انا غلطان أنا...
يبقى لم يكن لله ده ما هوش لله اه ما انا عشان كده بعمل كده اهو لم يكن لله.
شوف ده مش لله ده يجيب لك امراض مم.
والله تصب امراض في الدنيا الهم والغم وتفضل على اسنانك كده وتجز و- وتقول مش عارف ايه وبتاع ممكن لا تعرف تنام ولا تعرف تاكل يجي لك امراض انما تعالى بقى انت بتعمل لله الله أكبر.
والله لو يقف على آه، وانا كنت مستني منه حاجه مم.
مستني من الزوجه بقى اللي بتقول لك انا احسنت لجوزي كام سنه وبعدين الاخر مش عارف سابني ورماني وراح خد واحده تانية ومش عارف ايه يا ريت انت كنت بتعملي مستنيه منه حاجه احنا بنربي عيالنا آه، ايه عشان لما نكبر يشيلونا و... لا ده لله لله ده بس بقى برضه اتفضل.
برضه الشغل دي برضه يعني احنا لا ننسى ايضا مم.
ان من ضمن اطار هذا العمل لله ان يشكر الطرف الاخر الطرف الذي قدم له خيرا لم يشكر ده- الله ده بل الوضع يشكر الناس.
الطبيعي.
ما هو افرض احيانا في واحد يعني مش قليل الاصل يعني او خسيس الذمه لا واحد يعني يكون ايه يكون وضيع النفس مم.
فبالتالي بيشعر ان هذا فرض انا اكلته وشربته وعملته وسوت لا يا اخي يعني برضه لابد ان ايه أن حتى اولادنا ان نشجعهم على برنا وزوجاتنا ان نشجعهن على طاعات على حسن ده تبعهن الوضع الطبيعي ما حسن أنا- تبعهم اه لا لا أنا اقدم لها خير أم- أو ترد عليها الله بالخير أكبر.
النفوس جبلت على حب سوره الرحمن.
الرحمن يا الله استاذنا اكبر نعم هل جزاء إلا الاحسان الاحسان الا الاحسان صدق، نعم هل جزاء الاحسان الا الاحسان الله.
ازاي انا احسن صدق اليك الله.
وتسيء لا الي والله بس خلينا نقول ان ده واقع طيب في بعض الناس كده واقع يعني في واحد مؤلم.
يقول لك انا اصلي كده يا اخي انت مالك مم.
الله انا قليل الاصل ها؟ انت مالك هنعمل له ايه ده بقى ده بقى لو انا بعمل لله والله ما ياثر فيه مم.
ولا افكر حتى في ما شاء لحظه الله.
خساره اللي انا عملته لو كنت صرفت الفلوس دي والله والله ما تمر فيه انت مالك وماله انت مالك وماله خليك هادي كده اقعد ريلاكس خالص يا رب والله عندك ما يضيع يقول صلى الله عليه وسلم البر لا يبلغ لا يبلى مم.
لا يبلى عند مين عند الله عند الله لكن عند العبد يبلى ويبلى يبلغ نعم آه، نعم اتفضل.
جميل جميل دكتور صلاح عايز الحياة- يخرج هذه هل- هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يذكرني بأحد الصالحين لأن هذا الرجل كنت في آه، السعودية آه، أعمل في سنة 83 وإذا به يطلب آه، كان أول سنة أترك أهلي ويأتي رمضان و- ولا يوجد آه، آه، أحد آه، يعني حولي أفطر معه كما يعني العادة أول يوم الناس بيفطروا مع الأسرة نعم، نعم.
ويعني آه، وأنا مرتبط بشدة بأهلي و- و- ووالدي ووالدتي وإخواتي لكن هذا كل مسلم كلنا يفطر، طبعا.
كل- كل مؤمن نعم.
ودود.
فهذا الرجل آه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير ما الجزاء شاء الله دعا كل العزاب الذين ليس لهم أهل ولا زوج وأشعاء ولا زوجة ولا أولاد ودعانا إلى الطعام في بيته في أول يوم في رمضان الله أكبر فمنذ هذا الوقت ويشهد الله يعني أني أحبه في الله تبارك وتعالى وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه العافية في الدين والدنيا والآخرة هو وأن أمثاله.
يوفقه إلى كل خير يا رب ما شاء الله فيعني وتعلمت من هذا الرجل م.
الذي آه، آه، يعني ذكرني كيف يكون الانسان يعني كان كان في في في في مصر فقيرا جدا وكان نفسه يذهب الى الحرم م.
فجلس سنوات حتى ادحخر 11 جنيها واخذ ذاخره وذهب الى السعوديه ب 11 جنيه في هذا الوقت في الخمسينات سبحان الله فما إن نزل إلى هناك واستقر هناك وبدأ يعمل حتى تذكر شوقه إلى الكعبة فأخذ عهدا على نفسه أن يأتي كل عام بحاج على حسابه مم.
لكي يذوق مما كان يتمناه مما الله أكبر.
انظر إلى هذا الله التجرد أكبر.
وهذا الله الإخلاص أكبر. الله لله أكبر.
سبحانه وتعالى الله فنسأل أكبر.
الله أن يعافيه ما شاء الله وأن يرزقه الخير كله آمين يا رب.
عاجله وأجله الله بإذن يرضى الله عليك تعالى بارك الله فيك نعم.
شكر الله لك شكر الله لكما طيب ال- الإخلاص أحيانا ننساه مع عدم تجديده الشيء لما لا- لا يجدد آه.
يعني يعني يبلى يبلى نعم البر لا يبلى عند الله لكن ال- لكن الايمان يخلق في القلوب كما يخلق الثوب نعم يعني يصير قديما يعني صحيح طيب كارثه او افه يا شيخ وجدي الفتور في الطاعه لغايه الى متى اترك القلب ان للقلوب اقبالا وادبارا مم.
فاذا اقبلت فتنفلوا وان ادبرت فادوا الفريضه مم.
هذا حل آه، نبوي عظيم القلب له حاله اقبال وحاله ادبار حاله اقبال اكثر من النوافل اعمل رصيد اعمل رصيد مم.
ولما القلب يدبر لا لا تثقل لا تثقل عليه خليه الفرض بس بس الى متى الى متى يدبر القلب لغايه اسيبه لغايه ده هل مده محدده ك- يعني لان لان انا لو انسى الاخلاص طب هتبخر انا عايز ده انا عايز احافظ على الاخلاص مم.
لازم القلب يكون يقظ القلب يكون يقظ مم.
والبيئه تكون نظيفه مم.
والبيئه لا تكون نظيفه الا ايه من عدم وجود شوائب نعم.
طب الشوائب بدات تكثر بدا الفتور سواء بمعاشره الجهال بمخالطه اهل الذنوب يعني يقال ان ان النبي صلى الله عليه وسلم مره اخطا في القراءه فبعد ان انتهت الصلاه قال اثم ابي ابي بن كعب قال نعم يا رسول الله قال لم لم تردني قال ظننتها نسخت يا رسول الله ادب ادب ادب ادب ادب عظيم الله الله قالوا حتى أنت تخطئ في الصلاة في القرآن يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام القرآن غالب وليس مغلوب الله اكبر بسم الله ما شاء وكيف لا أخطئ وواحد من الذين يصلون خلفي لم يحسن الاغتسال من الجنابة لا إله إلا الله واحد عمل خطأ قد يكون غير مقصود شوش على المعصوم صلى الله عليه وسلم طيب لما انت تتنفس غبار المعصيه في مجتمعاتنا الان لا إله إلا الله تتنفسها ويصيبك غبارها شئت ام ابيت ويصيبك غبار الربا وتصيبك ب- ب- بلايا سبحان الله وتاتيك الغيبه والنميمه عن عبر الشاشات وعبر الاذاعه وعبر ال- تحت الابواب وفوق الابواب وفي الأب... يعني نار- نار الربا مش غبار نار الربا لا يعني مش- نحن نار نعيش نار, نار الربا الربا الطف يا لطيف ونار تحليل قلت في الربا لطيف.
الواضح الجلي الطف يا لطيف لا الطف يا نعم.
لطيف طيب هذه المصائب كلها التي تهجم علينا وانا اتحدث الان بلهجه ال- المشاهدين والمشاهدات كل هذه المصائب وهي تهجم طيب ده ما يصيب القلب ب- ب- ب- بفتور يعني ل- لان لان الصعود الى ال- الى الاعالي عايز عايز صحه وصحه القلب لما تضعف تفتر العزيمه طب انا عايز اغلق الابواب على موضوع الفتور طب فتر القلب هل في مده محدده اسيبه يفتر فيها يريح يعني و- ويخلد الى الارض ويتبع هواه ولا ولا ولا ولا أ- اسيبه كده يتنسم يعني يعني نسيم المعالي فتح الله لك وعليك الله ربنا يبارك.
يعزك وش معرفش تفضل.
الاسئله خير بتاعتي ب- ب- ب- جميلة والله، ما بتثير شاء الله.
كوانينكم ولا اه والله.
لا بس طبعاً، الله لا، يبارك لا، فيك.
فجر والله.
الله يبارك فيك.
ال- بتفجر مش بلاش حاجات تفكر.
لا لا لا, الله لا.
يبارك فيك.
بلاش تفجر دي طيب، طيب.
سدد بت- الطاقات.
بتيسر تتيسر. الله تفضل يبارك.
الطاقات الله يبارك.
الكامنة الله يعني يا إن سيدي.
شاء الله يرضى الله.
عنك الله يبارك فيك.
آه، هو هنا في سورة التغابن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم إن هو في سورة آل عمران بت- بيقول اتقوا الله حق تقاته مم.
حق تقاته دي بقى الصحابة بكوا ازاي تق- حق تقاته وما قدر الله حق قدره ان يطاع فلا يعصى مش وان ممكن.
يصنع وان لا، مش يشكر ممكن.
فلا يكفر أهو، آه، أهو، سبحان نعم.
الله.
نعم لكن فاتقوا الله ما استطعتم على قد ما تقدر عشان كده دايما اقول لاخواني واخواتي لما بيسالونا وبيسالوا علينا بالاسئله يبعت لك سؤال وترد عليه آه، طب افرض ده مش يا اخي انا بديك السكه انا هفضل انت مثلا زي بالظبط زي عربيتك مثلا الصبح عطلت فبتبص لاي حد معلش ممكن تديني زقه بس الله يعزك زقه صغيره بس يا دوب بس الموتور يلقط وخ- ويبقى جزاك الله خير فانت بتزقه 5 متر 10 متر بالكتير بتروح العربيه لقطه مثلا ده في واحد عايزك تزقه لغايه ما يوصل الشغل مش كده مم.
فاتقوا الله ما استطعتم ما طب دي دي يا شيخ راجل مش مش دي للمبتدئ الاول يعني مش ده لصرف الطريق لصرف الطريق الى متى ما استطعت يعني انا حق بالله اقدر عليه زي ما انت بتقول حضرتك بت- بتصيبني غبار الربا بيصيب طب في حاجات انا مش يعني مش بايدي اعملها على رايي بيقول الهوا اللي حوالينا ده الهوا ده هو اللي احنا اهو ده اهو مم. مم.
ها هات بقى م- ريسيفر وخليه يستقبل تلاقي فيه بلاوي زرقاء مم. مم.
وتلاقي صور عريانه وتلاقي والانترنت والكلام مثلا فدي مجبرين على الكلام ده احنا بن... بن... بنشم حتى انفاس العصاه احيانا غصب عننا طيب.
يبقى تتقي الله ما استطعت طيب.
على مم.
فتر القلب اه هنخش على الفطور انا انا اه انا هندخل على الفطور دلوقتي على على قضيه العلاج لكن علامات الفتور ايه؟
على كده ما- احنا في العلامات اه ها وبعدين نخش على ايه قبل ما مات ندخل على الله- الدكتور صلاح هو ايه ي- يحيي لنا ال- ال- ال- الله يرضى ال- عليك.
العظام وهي- الله يرضى الله الله سبحانه وتعالى الله يعني.
يرضى بالله.
كنت ب- افتكرت قبل ما اقول لحضرتك بت- بت- بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقرا القران و- نعم نعم كنا واحنا بن في ال- في دراسه القران يعني والعاليه القراءات ف- القراءة عاليه القراءات فكان بعض المشايخ يخطئوا شويه كده هم مشايخ ما شاء اه الله اه آه.
ويجي يروح واقف في الايه وبتاع فانا ابص له يعني آه.
ازاي كده ده بيعطي اجازات لا وكده خلي بالك لولا المتشابهات لتغنت به البنات اه يس.
نعم.
عظمه نعم القران نعم اه نعم لولا المتشابهات اللي فيه هذا اللي- أنا- ايوه طبعا طبعا يتغنت به طبعاً.
البنات فلازم يعني قرآن كلام الله عز كلام وجل الله آه.
كلام الله حتة الفطور حضرتك أنا ما ببصلهاش من الآخر أنا ببصلها من الأول طيب أنت- الم- الفطور دي محطة بن- بيوصل ليها واحد اه اه يقول لك أنا خلاص أنا زهقت أنا مليت استنى وأنت مليت ليه مم.
ارجع ورا شوية كده إيه اللي خلاك مليت مم.
تعالى قول لي ما مليتش من الأكل ليه ما أنت عمال تاكل كل يوم وساعات حتى ما بيبقاش له نفس يقول لك ايه ده وقت الغداء اه ما أنا ماليش نفس بس حط الغداء حط الغداء هو فريضه مم.
انت مالكش نفس فريضه الغائبه
زي اللي قاعد ياكل ساعتين ده يقول لك والله ما قمت عن شبع وانما قمت عن ملل لا أنا حول ولا زهقت.
قوه الا أما بالله يعني الناس كده يعني اه حطه يا خلاص رب نعم اه حط و... لا انت بترجع للاساس بالله عليك واحد واخد الدين بشمولياته مم.
واخد الدين منهج حياه جميل ايه منهج حياه من اول ما بيقوم من النوم لغايه ما بينام تاني هو مع الله طيب هو مع الله تمام قول لي هيصيبه الملل امتى ولا الفطور امتى ازاي انا امتى يصيبني الفطور لما مره اعمل مره ما اعملش آه يعني مش في دماغي الموضوع ده يعني بيجي حتى في لحظه كده س- سيبه خالص انما تعالى على اللي بيصحى من النوم مجرد ما بيقعد على السرير قبل ما يقوم زي الدكاتره ما بيقولوا لنا ما تقومش على طول من السرير على الحمام مم. مم.
قلبك لا، قلبك لا، لا، لسه تمام، ياخد شويه تمام، تمام.
يعني قلبك لسه ساكن وعمال يدق الدم هذه ما استطعت
ايوه بالظبط كده إيه، إيه.
فالحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا هتيجي في يوم تقول ايه زهقت من الحمد لله مم، مش ممكن طيب داخل الحمام برجل الشمال انا بقول الاخوه حتى اللي نسي ودخل برجله اليمين اطلع مم.
لما خلاص دخلت معلش اطلع ليه علشان تعود نفسك فما يجيلكش الفطور ده داخل برجلك الشمال قلت ايه عم- بت- جوه استنجى بايدك الشمال ما تطولش مش واخد لي اللابتوب وداخل لي جوه فاتح على الانترنت ولا واخد لي فنجان القهوه جوه اطلع ب ب بسرعه ها لان بيت الشيطان برجلك اليمين تقول ايه لما طلعت تقول ايه لما... طب جاي اكل أ- الاكل بسم الله بايدي بس- بايدي اليمين بثلاث صوابع بسم الله رب... رب- رب- بعد ما تخلص اكل تلحس صوابعك اللي اكلت بيه الله ده ده الاسلام معايا في لبسي مم.
وفي شربي مم.
وفي اكلي والمرايه كما حسنت خلقتي حسن فص- خلق فصارت عاداته عباده الله اكبر الله اكبر غيرها عليك جميل جميل بالظبط جميل.
كده لا لا لا يدب اليه الفتور بس بنادم.
خلاص آه.
جميل آه.
جميل فتح الله لك وعليك الصراحه الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يكرمك يا رب.
الشاعر يقول إذا هبت رياحك فاغتنمها نعم فإن لكل خافقة سكونا نعم أحب أن الإنسان يدخل رياض الجنة الله اكبر وحدائق الخير يقرأ مثلا كتاب رياض الصالحين نعم.
ويجد من أشجار الخير وثمار النور الكثير يبدأ يثبت ت- يعني من علاج موضوع الفطور تثبيت آه، آه، عوامل الإيمان أفعال الخير يعني ياخد من الصلاة في المسجد وياخد من الصدقة في السر وياخد من قيام الليل والورد يضرب- القرآني يضرب في كل غنيمه بسهم نعم نعم زي سيدنا ابو بكر رضي الله عنه مم.
لما بيسال رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في لا تدخل باب الريان الصائمين وباب ال- ال- صلاه الجماعه قال هل على من احد ان يدخل من هذه كلها قال نعم وانت منهم أنت الله.
نعم فهنا لو الانسان فتر في امر ياتيه الرافض الاخر ليعالج هذا الله القصور أكبر. نعم يبقى عنده روافد خير متعدده نعم نعم قد يفتر في قراءة القرآن فيأتي الذكر لينعش كما ذكر أخي الشيخ وجدي الأول بيقوم بيذكر الله قدام المراية قد يفتر عن الذكر يوسف فتأتي صلاة الرحمن.
الجماعة الإمام يقرأ بآيات تنعش قلبه مرة ثانية نعم نعم فتكثير وتثبيت روافد الإيمان نعم فإذا ما فتر يعني الشجرة جميلة وكبيرة جدا أي شجرة بتلاقي فيها فرع كده آه، راح بعد دبل شوية.
لكن لسه هي شجرة ليه لكن لو دبلت الأشجار كلها بقت فيه مشكلة كبيرة جدا فديت مسألة المسألة الثانية المهمة جدا آه، صحبة الخلان آه.
والأحباب في الله سبحانه الله وتعالى أكبر.
أحبابي في الله عز وجل إخواني آه، في الله عز وجل أخواتي الأخت في الله عز وجل دول على طول بيلحقوا الواحد يعني بيلقطوا الواحد من وهدة الإيه الفطور عندنا حلقة في القرآن الكريم عندنا دورة عند الشيخ آه، آه، عمر عبد الكافي وجاء موعدها قبل الدورة بيومين ال- الأخ نام عن صلاة الفجر ونامت أو نامت الأخت عن حتى نعم.
شرق أشرقت الشمس وجاء الفطور من من أبوابه تأتي دورة مع الشيخ عمر أو الشيخ وجدي أو ف- أو فتنعش الشيخ القلب صلاح.
مرة آه، تنعش القلب مرة ثانية عظيم.
يبقى هنا الحقيقة آه، الإنسان الصحبة الطيبة آه، في الله سبحانه وتعالى تأخذ بيد الإنسان إذا ما فطر الله أكبر.
إلى طريق النور و- والخير وهذه المسألة والله كلنا نحتاج إليها كما قال آه، آه، آه، الشاعر الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم نعم.
والأخ في الله ده بيبقى غنيمة كبيرة جدا أو يعني أختي لك في الله نعم.
غنيمة كبيرة المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه لأن ده السفينة نعم.
التي ستأخذ يعني بيدي إلى الله سبحانه وتعالى وال- ف... نعم ولذلك هم اللي ال- ال- الناجون الوحيدون يوم القيامه الاخلاء يومئذ نعم، بعضهم نعم.
لبعض عدو إلا المتقين بس خلاص إلا المتقين لكن نعم.
الخله كانت عشان نسب ولا عشان مال نعم.
ولا عشان تجاره ولت التجاره وانقضت الاسباب صحيح طب- نعم نعم آيات الفرقان اللي ذكرنا بها الشيخ الله وجد أكبر.
الحلقة نعم، الماضية نعم، ما شاء الله، يا ما شاء ليتني الله.
اتخذت مع الرسول رسول سبيلا الله.
يا ويلتى يا ليتني ليتني لم لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذ للاسف الشديد نعم.
للاسف الشديد نعم يعني آه، الوقت لا إله إلا بساطه ينسحب من تحت لا اقدامنا إله إلا الله.
سريعا لا اله الا الله ولكن نريد ان نلقي سؤالا على فضيله الشيخ وجدي وسؤال ص- و- واجابه مقتضبه ايضا على ال- اخونا الشيخ صلاح جزاه الله خيرا ثم بعد ذلك نريد وصيه من كليكما ل- لي ثم لل- لل- للمشاهدين والمشاهدات. اذا شيخ وجدي ليس كل ما مدح الانسان ان يصير هذا رياء طالما انا ارفضه بقلبي.
بالضبط كده يعني انا مدحت بس رفضت هذا بقلبي مم.
او خفت مم.
الخوف ازداد عندي مم.
او قلقت على العمل مم.
ان تكون لي شوائب تطمسه هذا ليس من الرياء مم.
طيب الرياء قد لا يكون بداية عندي ولكن دخل اثناء العمل كيف اصححه هل مع كل عمل اتوقف واخلص وادقق واحقق ان هذا العمل لماذا اعمله بالضبط لماذا انا جئت الى استوديو قناه البحرين اجلس هنا ونتكلم في كذا لابد من هذا
لو ان اي واحد بيقول لحضرتك آه تعالى معايا يا ابو احمد ها هتروح طالع تجري معاه كده اساله أنت رايح فين مم.
تعالى فين فأين تذهبون آه. الله
أين اكبر تذهبون مم.
كانت مؤثره فيا قوي الايات دي اه سبحان الله فين في التزامي اه والله نعم نعم فأين تذهبون أين أم تذهبون؟
وما هو بقول شاعر وما هو مم.
وما رايحين فين فاين تذهبون اشمعنى لما انت بقول لحضرتك تعالى بتقول لي استنى انا رايح فين عشان اشوف آه، البس بدله البس كرافه لا هنجري يبقى نلبس تريننج آه، رايحين نتغدى رايحين يعني كانوا في الجاهليه لا يسالون اخاهم حين آه، يذبهم حين عندهم في في الناس النائبات على آه، ما قال أكرم.
برهان ما- ما- لكن- ما ما بيجيبش اثبات هو يروح في ده يروح في ده لا الاسلام بيقول لي احط انا رايح فين اسأل.
انا رايح احط رجلي آه، فين تمام، لازم تمام.
استبصر كل جميل يعني جميل جميل لازم تاخد بالك تمام.
طيب انا دلوقتي بعمل اي عمل مم.
ازاي هعمله كده مم.
يعني ما هو اللي هيبقى شيء مضحك بقى تمام آه، يعني تخيل واحد ب- ب- ركب تاكسي مم.
بيقول له رايح فين بيقول له شيء باري انت مالك يا اخي انت توصلني وخلاص مم.
وصلك وصلك فين مش تقول مم. مم.
ولا هو اتوبيس كان بيودي فين مم.
برضه سؤال غبي ايه الاتوبيس كان بيودي مم.
فين وضح الامور ايه الموضوع مم.
انا دلوقتي آه، رايح اعمل المحاضره دي مم.
ها تعملها ليه مم.
لازم تقول كلمه ليه عشان اراجع نفسي مم. مم.
اراجع نفسي بعمل ليه لان ده ده في الاخر اهو في في والعياذ بالله فضايح نعم.
الله ربنا يفضحنا على رؤوس لا المشاهد تفضل يا رب واطلع نعم.
و- وان انا كنت كذا كذا كذا فلازم تراجع نفسك نعم ويكون العمل ده خالص لله سبحانه وتعالى طبعا في شوائب زي ما حضرتك لا بتقول شك- أي- أي.
هيجي لي الشيطان بقى مم.
يقول لي اه انت بتعمل كده عشان كذا اصل انتوا ادافعه اه طبعا أدافع- اجدد النيه والتجديد جميل النية.
جميل دكتور صلاح نعم.
العلماء الكبار من علماء يعني مثلا علماء القلوب دول يقولون من لم يؤدي الفرض الدائم اللي هو الاخلاص لم يقبل منه الفرض المؤقت
نعم.
يعني المعنى ده السؤال ده يعني نعم.
كده ده سليم الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى فريضة.
الفريضة نعم نعم نعم جميل جميل الإنسان ال- الذي يعلم أن الإخلاص والتجرد لله عز وجل هو الفرض الدائم الذي به يدفع العمل ده الموتور اللي يطلع العمل فيه تمام تمام عندك هذا أي- ج- جذور الشجرة نعم مم.
فإذا الإنسان فعلا لم يفكر في تجذير هذه الجذور وجعلها تنتشر في ربوع الأرض لتمتص تتجذر وآه.
الماء وال...
مم.
حتى تقوى هذه الشجرة مهما قويت هذه الفروع رياح الفتن رياح الثناء رياح المديح رياح تعصف بها.
الفتور تعصب تأتي تعصف بهذه الشجرة كلها ويجد الإنسان قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا للأسف للأسف ف... فالإنسان كما ذكرت حضرتك في الحلقة الماضية وهذه الحلقة اليقظة الدائمة اليقظة الدائمة.
والله مم.
قلوبنا أحوج بكثير جدا مم.
إلى متابعة مم.
وإلى مراقبة مم.
أكثر مما نراقب مم.
آه، السيارة البنزين نزل مم.
فيها مم.
ما هو البنزين نزل في السيارة هتقف اه طبعا فإذا كان مداد الإخلاص مم.
ومداد حب الله عز وجل مم.
وحب الصالحين عمال ينزل وما وقفتش ببنزين ما أمون مم. مم.
يعني الإنسان فعلا يلحق ضررا بالغا جدا يحتاج إلى أنه طاقة هائلة عشان تشد العربية يعني فرق أنك عمال بتدور كده والعربية بتمشي مم.
تسير في نور الله وفي طريق الله جميل وان الانسان يضطر ان يجيب ونش عشان يشد العربيه جميل لا. فاحنا نحتاج الى اليقظه الدائمه مم.
حتى نؤدي الفرض الدائم الله اكبر لله بارك- سبحانه الله وتعالى يرضى والتجرد عنك الله والاخلاص يرضى لله عز عنكم وجل بارك الله فيكم رحمة بارك الله الله يستر.
فيكم ربنا لان هو يبدو ان مش يبدو حقيقه الامر ان الشيطان في يقظه دائمه نعم على مدى 24 ساعه آه.
وانا لست على مثل هذه اليقظه نعم فاذا العدو مستيقظ والمستيقظ في الظلام يتغلب على النائب في النور يا سلام انا عندي نور كتاب والسنه بس نايم نعم نعم وهو مستيقظ في ظلام الشر و- و- والكيد و- و- و- و- و- والحسد والحقد لابد ان يتغلب والابواب بتاع الحصون ابواب الح- م- مفتحه مفتوح.
مفتحه من هنا ومن هنا ومن هنا ف- فغير مغلقه هل يعني اضيف كلمه الى كلامكم الجميل واقول ان يعني ت- تفعيل طاقه النور داخل العبد نور الايمان م.
داخل العبد مع الالتفات الى تنقيه الافات عملان متوازيان لا يغيب احدهما عن الاخر الله ضروري مع مع استزراع الخير نعم يعني عدم ايجاد بيئه للشر دي أشياء. آه.
نعم يعني لا, لا نوجد البيئه البكتيريا التي ايه التي تت... التي تنبت او تستنبت فيها او تنمو عليها ولا تنبت البكتيريا الضاره الا على العفن وال وال وال وال وال وال وال مش ممكن وال- يجتمع وال- الاثنين والمعاصي آه.
والمعاصي في تضاد طيب في كلمة بسيطة ونصيحة دقيقة ماذا يقول الشيخ وجدي لي والدكتور صلاح ولإخواننا المشاهدين والمشاهدات في قضية إياك والرياء
يعني حقيقة بنصح نفسي وبنصح إخواني وأخواتي آه، بمراجعة النية دايما دايما قبل ما اعمل اي عمل ليه زي تعالى كل انا جعان لا جزاكم الله خير مم.
طيب انا رايح اعمل العمل ده ليه ليه دي ما بت... والله ما بتاخدش اقل من ثانيه كمان جميل، مع الله جميل، يعني جميل.
نعم باخلاص مع الله وانت رايح لله سبحانه وتعالى ولو هم حملوا شكروك ما شكروش عطوك ما عطوكش ما ما قالوا لك ما قالوا لكش انا مع الله يا ربي العمل ده ليك انت يعني كده بدل المراجع القانوني المراجع القلبي القلب للعمل.
ال- ال- الدائم كده على الله طول الله- الله- اه وحته كمان بقى دي عشان تساعدني ايوه الامور اللي تساعدك على كده ايوه اللي تعملها في الخفاء دايما تمام قيام الليل مم، مم.
الصدقات تمام.
الصدقات مهمه جدا ما حدش بيشوفك وانت بتطلع صدقه قيام الليل ما حدش شايفك الدنيا ضلمه وانت في بيتك اللي هي ارواء شجره اه الاخلاص ترويها بقى ارواء شجره الاخلاص جزاك الله خيرا وإياك.
أنا أنصح نفسي وإخواني بالتعلق بأهداب الصالحين والمخلصين الله اكبر لأن الإنسان يشرب ويتشرب مم.
من المخلصين إذا صاحبهم يتشرب منهم هذا الإخلاص وتعالج كثير من ألوان الفطور هل هم كثر يا دكتور صلاح في هذا الزمن؟
والله يعني أينما ذهبت تجد الله قوما اكبر الله صالحين اكبر الله تطيروا اكبر على نعم.
الكلام الله نعم.
اكبر اللهم الحمد وقعنا لله.
فيهم ان شاء الله الله واجعلنا نتمسك باهدافهم ان شاء نعم.
الله نعم.
حقيقه يعني شكر الله دي لكم نصيحة.
نصيحه مني لا، لا، لا.
الله يبارك الله يكرمك الله الله يبارك لا فيك تريد نصيحة آه القلب نعم.
هو وعاء إن ملأته بالحق طار منه الباطل وإن غفلت عن ملئه بالحق ملئ بالباطل وصار قلبا باطلا بطالا لا يصح لا يحل حلالا ولا يحرم حراما فإرواء مادة القلب بنور الإخلاص يستنبت منه ثمرة اليقين والصدق والتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذه يعني يعني ونفسك النصيحة.
ان لم تبل- ت- تشغلها بالحق حق شغلتك بالباطل.
شغلها.
بارك الله جزاكم فيكم الله خير.
جزاكم الله كل خير جزاكم عنا الله في خير.
هذا الحوار الجيد الذي امتعتمونا به الله يكرمك.
وسقيتم يعني ورويتم قلوبنا وليس اسماعنا فقط يعني نيابه عن المشاهدين والمشاهدات اشكركما شكرا جزيلا ونقول جزاكم الله كل خير عنا وعن الاسلام آه، احبتي في الله آه، سعدنا بكم في هذه الحلقه ويعني آه، استطعنا بحول الله وقوته ان نستنبت وان نستنبط وان نستخرج من قلب الشيخ وجدي ومن قلب الدكتور صلاح وليس من السنتهم ما ي- يعني يعني ي- يختبئ في هذه القلوب التي لا نزكيها نبأنا على الله.
الله سبحانه وتعالى سبحانه وجزاكم الله كل خير ونلقاكم باذن الله ان كنا من اهل الدنيا ان شاء الله الحلقه القادمه نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم عليك.
السلام